مرضيش على طبعه يرسيني ليه صاحبي مرضيش ليه صاحبي مرضيش على طبعه يرسيني سابني اطبش ولا حدش يرسيني تايه في بحر الدموع يا مين رسيني
حياة النبي كان يجي هنا رايق عشان انا عندي رجاله حبايبي عايزين يسمعوه كان اغلى عين اللي عندي رامي يا خالد حاضر يا حموده لا يا معلم حموده ما تعطلنيش اوعى الشمس تطلع على انت شغال
معلم حموده اللي معطلني مسيلي على ريفيشن ده انا احكي لك بقى.
انت فاهم عايز مسيلي على ريفيشن من لسه جاي دلوقتي اه اه اه
ليه ليه ليه صاحبي مرضيش على طبعه يرسيني وسابني اطبش ولا حدش يرسيني تايه في بحر الدموع يا مين يرسيني ليا تجارب كتير وانا بستفيد منها وتمني طيب عدام الاصل غلبوني ليا تجارب كتير وانا بستفيد منها وتمني طيب عدام الاصل غلبوني وزرعتي خيبت وانا بستفيد منها وقرايبي من غير سبب باللوم غلبوني قرايبي من غير سبب باللوم غلبوني وياما عجايب كتير ولا بستفيد منها ليام بتقل الحمول والهم غلبوني ليام بتقل الحمول والهم غلبوني ليام بتقل الحمول والهم غلبوني يا حمودة بتتوه مني الكلام انت بتتوه مني الكلام جربت ياما كتير مخاليق وصفتهم جربت ياما كتير من الناس وصفتهم احمل غلطهم كتير ويا ريتني عاجبهم جربت عالم كتير في المشي وصفتهم واحمل غلطهم كتير ويا ريتني عاجبهم يا ما مشيتهم في كل طريق وصفتهم وجوه قلبي كتمت الغيظ وصفتهم وهم عجبة ولا في حد عاجبهم
على طلب الثلاثة هو ده اللي حصل بالظبط
انا جوه قلبي بلاش انا جوه قلبي كتمت الغيظ وصفتهم وهم عجبة ولا في حد عاجبهم وصفوا لي وصفة ولا نفعتش وصفتهم وصفوا لي وصفة ولا نفعتش وصفتهم ومشيهم في طريق الشر عاجبهم لجرح في قلبي كتير صبحت مألماني لا جراح في قلبي كتير صبحتني ألماني ولومة الندل وخيانته مألماني احترت اروح فين والدنيا مألماني يا ريت زماني على بر ويرسيني اقعد يا حمودة يا عم حمودة السبع من غير شرف الكلب خير منه والراجل اللي انحرف الحرمة خير منه والشهد من ايد عدو المر خير منه السبع من غير شرف الكلب خير منه والراجل اللي انحرف الحرمة خير منه والشهد من ايد عدو المر خير منه اللي مش يجد في طرق الامان ينجر ومركبه تسير في البحر الغزير ينجر اللي مش يجد في طريق الامان ينجر ومركبه تسير في البحر الغزير ينجر اللي زرع خير زرعه على الغصون ينجر واللي زرع شر ما بيجمعش خير منه الراجل اللي معاه الكبر ده منه هيتنه مغلوب ويلقى التوب ده منه ويعيش تعبان مدام الخلق ده منه الراجل اللي معاه الكبر ده منه هيعيش مغلوب ويلقى التوب ده منه ويتنه تعبان مدام الخلق ده منه واللي مشي عدل في طريق العدالة يسر لاني قلبه خلاف الطيبات ما يسر اللي في ثمر برضه بلاش منه وخلف ما فيهش نفع غور بلاش منه عمل ما فيهش امل يبقى بلاش منه وشجر ما فيهش ثمر برضه بلاش منه وخلف ما فيهش نفع سيبه بلاش منه خليك في حالك بلاش الجري على الفاضي خليك في حالك بلاش اللف على الفاضي ما عادش في حد يتحمل بلاوي حد ما عادش في حد يتحمل بلاوي حد في الألف واحد ملان بيكب على الفاضي في الألف واحد ملان بيكب على الفاضي والغل بحره اتسع اصبح مفيش له حد الغل بحره اتسع اصبح مفيش له حد اوعى تقول النحاس يعلى على الفاضي اكتم جروحك وسرك لم تبوحه لحد اللي تأمنه يخونك والكلام بيزيد وان قلت كلمة عليها يتبني عشرين اللي تأمنه يخونك في الكلام ويزيد وان قلت كلمة عليها يتبني عشرين وان جبت عبه يكتر في الغلط ويزيد وينسى المودة القديمة واللي فات عشرين ما هي شجرة الشوك تملي سلها بيزيد شجرة الشوك تملي سلها بيزيد انا اصلي جربت مش واحد وقول عشرين حجان يلي بتسمع معاني فلنا رحمه الورد زينة وشم العاشقين ريحته اللي يعول الهموم اللي يعول الهموم واجب تشوف راحته واللي يحبك لمصلحته بلاش منه يا بتا يا سك انا عارفك اقعد يا فول اقعد يا سك انا عارفك يا سك لا وقال بادع في الطبيب المداوي فين الطبيب فين الطبيب المداوي يحل لي اشكال مش بس يوصف دواء ويقول لهم اشكال الا انا معلول ومش قادر اقول اشكال فين الطبيب المداوي يحل لي اشكال مش بس يوصف دواء ويقول لهم اشكال الا انا معلول ومش قادر اقول اشكال كاتم على السر والاسرار مداريها لحسن عدايا ورايا يسمعوا الاخبار الاهل رخرين جم ساحبين مداريها ما عادش بقى خير لا في عمي ولا اخبار وعليا تبكي وسهر الليل مداريها خايف افضفض جيراني ينشروا الاخبار ما يفهموش الحقيقة ويعرفوا العلة وجرح القرايب في قلبي يزود العلة طالب تعبني مين يريحني اروح لمين اشتكي منهم يريحني لا اخ نافع ولا ابن العم ريحني زعل القرايب تعبني مين يريحني اروح لمين اشتكي منهم يريحني لا اخ نافع ولا ابن العم ريحني انا شلت حمل التقيل منهم ولا مليت واعرف الناس جم في الطرق وسابوني ونبهت عن اخ زغ مني ولا مليت والنايمين ليه بكتر اللوم سبوني ولا اشتكيت نبت عنهم ولا مليت وكتفوني كتاب الذل وسابوني اروح لمين واشتكي له من قرايبنا واللي سبب بلوتي واللي سبب همي طلحوني الاغراب وخصموني قرايبنا ويوقفوا ضدي يا عيني وزوده وهبني ما لقيت احد داري وندهت في شدتي ما لقيت حبيب داري وجبت فوق صبري وعملته الدواء جاري وقلت اتصالي بعيد عنهم مريحني حد العشر ضربت حد العشر ضربت حد العشر وزرعت الريطان وكنت عشمان ينور زرع الريطان اثر العشم خاب وكف تراب رطان حضرت حب العشم وزرعت ريطان انت عشما ينور زرع ريطان اتاري العشم خاف وكف تراب غطان اتاري العشم خاف وكف تراب غطان بعتب على الزرع قال لي مش ضروري عتاب انت رميت التقاوس ارض مللاء واللي هتعتب عليه ده ما يستاهلش عتاب كان يجيلك اوان الفجر من الله ده كان يجيلك اوان الفجر من الله اوعى ترق يمك ولا تخش عتاب ولا حتى تاكل معه في قلب ملاح انا قلبي فيه جرح ومجوش الاطباء شافوه حتى الحبايب جافوه ولا قمت مره شافوه زرعت كل الامل في ارضهم وشافوه الورد قطفوه وملب الشوك غيطان انا قلت مش حافظ فلوس يعني مش حافظ فلوس محمود عبد المعطي عامل يا حي الارض عم اللي اخد مالي واخسر فيه صاحب اللي اخد مالي واخسر فيه لبسني ثوب الجفا ناقص واخسر فيه صاحب اللي اخد مالي يا اخي واتصرف فيه لبسني ثوب الجفا ناقص واخسر فيه يا ما قلت للقلب ده الغالي وخفة ربي انا قلت للقلب سيب النبل وطبيعه اوعى تروح له لحد في يوم وطبيعه انا قلت للقلب سيب الدون وطبيعه اوعى تروح يمته في نهار وطبيعه اعمل بقول المثل بالفر وبضيعه وعجل وبيعه ولو بالربع واخسر فيه صاحب اللي اخد مالي يا اخي واتصرف فيه لبسني ثوب الجفا ناقص ورق يا فيه يا ما قلت للقلب ده الغالي وخفة ربي انا قلت للقلب سيب النبي وطبيعه اوعى تروح له لحد في يوم وطبيعه انا قلت للقلب سيب الدون وطبيعه اوعى تروح يمته في نهار وطبيعه اعمل بقول المثل في الفر وطبيعه وعجل وبيعه ولو بالربع واخسر فيه
حياة النبي فيه اكتر من كده دي حاجات حلوة قوي
كانت ايديا بايديهم في الغدا وعشنا ما تمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا ما تمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا يا ما عشموني عشم ابليس في الجنه يا ما عشموني عشم ابليس في الجنه انا قلت عمري ما مش هوجد عالم غير دول وقلت هم وقلت هم اللي طاقت نور فالجنة وقلت مين اللي يحفظ عشرتي غير دول وقلت دول روايح مسك فالجنة وقالت العين ما صاحبتش رجال غير دول ما اعرفش ايه اللي غير شكل منظرهم انا ما اعرفش ايه اللي غير شكل منظرهم الحلوة قدمتها بالمرة بدلوها حرمت اشوفهم الحلوة قدمتها بالمرة بدلوها انا قلت توبة بطول العمر منظرهم مدام نية الخير بنية توبة دلوها حرمت اشوفهم ولا اشرب مية من ديرهم آه، انا حرمت اشوفهم ولا اشرب مية من ديرهم الحسنة بالسيئة عشان ايه بدلوها وكم غرضهم يجيبوا الحق ده عندي كم غرضهم يجيبوا الحق ده عندي يغلطوني ويبقى الذنب ده عندي انا قلت معلش دي عندك ودي عندي والحق عندي اللي اكلت الخفيف اسمك النعمة كترت عليه والنفس علاه والحظ ساعده بحبة ريح واداله نفسه الخبيثة فعال السوى علاها ونسي جميل ثلاثة بنات منورة ونافذة والخط على الهي وسلامه بعد يا قلبي اللي يبيعك يا قلبي اللي يبيعك يا قلبي لو اخوك تجيبه ما دامه خانك وهانك بالكلام سيبه بلاش تعاتبه ولكن للزمن سيبه اللي يبيعك يا قلبي لو اخوك فيه اللي يبيعك يا قلبي تعبي لكن للزمن فيه صعبان عليا الجميل اللي عملته راح صعبان عليا الجميل اللي عملته راح تعبت وشقيت نهار ما رويت وزرعت خابت ظروفي ومعروفي عملته راح انا قلت ينفع ويبقى زميل وزرعت لقيته خاين وكل اللي عملته راح الحق عند اللي جبت الدون وزرعته امشي يا قلبي معلي هواك ويصونك ولو تصون اللسان تلقان ويصونك خد لك رفيق ينفعك في الضيق ويصونك واللي يخونك وانت الطيبة اهم الشريك اللي خالف اهم الشريك اللي خالف اهم الشريك اللي خالف والطمع زايد والحوجة مرة اذا كان الطلب زايد على اقل كلمة بزعل والغلط زايد اهم الشريك المخالف والطمع زايد والحوجة مر اذا كان الطلب زايد على اقل كلمة بيزعل والغلط زايد على اقل كلمة بيزعل والغلط زايد دايما مقاوح وعايز كلمته مطرود دايما مقاوح وعايز كلمته مطرود ويتنفخ بالقوي لو قلت له معلش دايما يقاوح وعايز كلمته مطرود وبيتنفخ بالقوي لو قلت له معلش يا عم دار السفيه حتى الغلط انغلط مطرب يا عمي بارك فيه حتى انغلط مطرب وان كان عليه دين استرجل وقول معلش يا عم بارك فيه حتى انغلط مطرب وان كان عليه دين استنزل وقول معلش واحفظ كرامتك ولو قالوا معلش مطرب واجب على اللي بيبني في النجف ما يعلش واجب على اللي بيبني في النجف ما يعلمش انا المجرب وشفت كتير وجرالي الدمع نازل على الخدين وجرالي لفت ما خلفت كل بلاد وجرالي الاخ غالي لكن صاحب الجنيه ازيد حبيبي انا بقى. انا عارف حبيبي انا حبيبي حبيبي فهم المرض خيب قال الطبيب للعليل فهم المرض خيب انا حداية الدواء يلي دواك خيب عاش العليل على الامل لكن الامل خيب الطبيب للعليل سهم المرض خيم انا حداية الدواء يلي دواك خيب عاش العليل على الامل لكن الامل خيب وكل يوم الألم بيزيد من العلة فكل يوم الألم بيزيد من العلة حتى الطبيب اللي قام يصبر علم واحتار ولا حد جاله وقال له عواسم العيلة ولا حد جاله وقال له عواسم العيلة وترك عتاب الزمن اللي في امره اختار الحوجة مرة وطعمها صبر من العلة ده في غاب وتهمني الثواب وإحقار عقله الذكي غاب وتهمني الثواب وإحقار كتم في نفسه كتير اسرار خباها عن القريب والغريب ولا كان شيء شاكي ودمعة العين بين الجفنين خباها لحن يقولوا العوازل ده الدمل شاكي بيظهر طيبة الوحشة خباها بيظهر الطيبة والوحشة خباها ويشتم الوقت راح تبدأ وكان شاك حكايته ويا الزمن عايزة لها شرح طويل وعلته من قرايبه عايزة عمر طويل يا ما فتى للمودة كل حبل طويل ولما زرع الجميل طلع الجميل خير مهما الحر سر في قلبي ولا بحدود وببقى محتاج مخلي حد يعلم بي بالعزم اجري واشيل حملي ولا بحبيل عالوعد صبار مخلي جاري يعلم بي وبكره النجل طول عمري ولا بحبوش وبشدة الكرب اقول يا رب يعلمني اصل الشماتة اذية والملامة شين والحر جسمه عليه غالي ودمه فيه بيكره اللي يكونوا في كلامهم شر لكن النميمة اهم زرعوا وضموا فيه ينكر الخير اصله في نظرهم خير والراجل اللي يكون طيب يدمه فيه على اصل جربت ياما من نعيم وطرف على اصل جربت ياما من نعيم وطرف ومشيت في الجد ولا حدش لعيني طرف جربت ياما من نعيم وطرف ومشيت في الجد ولا حدش لعيني طرف وما دام مشيت مستقيم محدش يدوك لي طرف وما دام معايا الشرف ما في حد يقلمني رحت اشتري الود رحت اشتري الود من عالم نبي والدوش رحت اشتري الود